طغوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اخلص قلوبنا اللهم خلص قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنا المدرسه الربانيه وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين لابن القيم وصلنا إلى منزلة العاشرة في منازل السائرين منزلة الاعتصام وكما ذكرنا كثيرا وطويلا وأؤكد وأكرر أن هذه المنازل منازل في السير إلى الله أن الإنسان من يوم أن نزل من بطن أمه هو سائر إلى الله شاء أم أبى كما قال ربنا جل جلاله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه انت ماشي ربنا ماشي ماشي لحد ما تقع في القبر وإما ما تقع في القبر تقابل ربنا يحاسبك وقلت لكم ان من اخوف الايات اللي بترعبني في القرآن قال الله عز وجل مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هي دي مشكلتك انك ماشي بعض الناس بقى ماشي السكة دي في غفلة شديدة بيشتغل ويأكل ويشرب وينام وربنا مش على باله ثم يجيله الموت فجأة يفزع لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ساعة ما يعاين الأهوال والحقائق يتلخبط ما يعرفش ينطق بالشهادتين عند الموت فيلقى الله على سوء الخاتمة عياذا بالله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا شاهد ان انسان سائر ال- السير ده في منازل في السكة اللي عارفها معلمها زي ما ضربنا مثال اللي مسافر على الزراعي اول ما هو ماشي كده اول ما بيمشي كده وينزل من الدائري يقابل كوبري قليوب عارف بعد كده كوبري أها عارف بعد كده كوبري طوخ بعد كده هو عنده معالم في الطريق عارف بتقول له انت ماشي صح كذلك اللي عارف المنازل دي اما بتقابله المعالم يبقى عارف انه ماشي صح اللي مش عارف اهو عايش وخلاص لا هو عارف هو بيقرب من ربنا ولا بيبعد هو قلت لك لم ان اغلى نصيحه انا بديها لك في حياتي كلها بنصح بها نفسي انشغل بالله يعني ايه انشغل بالله يعني تبقى دماغك مشغوله بربنا يا ترى ربنا بيحبني ولا مش بيحبني يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي عني يا ترى ربنا بيقربني ولا بيطردني ويأخرني ويبعدني يا ترى ايه انا في نظر الله قلت لكم كتير جدا ان كل واحد مننا له اسم عند ربنا ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يبقى كل واحد له اسم عند ربنا ربنا مسمي ده صديق ومسمي ده كذاب سمي ده مؤمن وده منافق ده آه، تقي وده فاجر ده شقي وده سعيد لاسم اسمك عند الله لما ربنا بيتكلم عنك في السماء من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه لما بتذكر عند ربنا في السماء ربنا بيقول عنك ايه لما يأمر برزقك او بعقوبتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنك ايه ما اسمك عند الله ربنا بيقول عنك ايه للملائكة هي دي قضية النصيحة اللي هي ايه كل ده فروع انشغل بالله خليك مشغول بربنا جل جلاله الشاهد ايه اللي ماشي في الطريق ده مشغول بربنا جل جلاله مشي في اول منزلة قلنا الاربع منازل الاساسية اليقظة والبصيرة اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم دول الاربع منازل الرئيسية الاولى اليقظة ايه صحى كان العبد في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان عينيه مفتحة وقلبه نايم قلبه نائم وطرفه يقظان فأذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح أول منازل هذا النائم اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين صحي يفكر هيمشي ازاي الفكرة البصيرة بقى ان يبقى عنده بصيرة البصيرة عين القلب النافذة شاف الطريق بتاع ربنا العزم عز عقد العزم على السير مشينا بقى مش عايز اعيد بقى كل اللي فات ها بس بقول واكد ان لما ينتقل من ن- من من منزله اليقظه الى الفكره مش بيسيب اليقظه ويروح الفكره لا ده بياخد اليقظه معاه للفكره فبيعيش في الفكره اليقظه والفكره وياخد اليقظه والفكره للبصيره فبيعيش اليقظة والفكرة والبصيرة في البصيرة وياخد اليقظة والفكرة والبصيرة للعزم فبيعيش الأربعة وهكذا يحصل المنازل 100 منزلة كلهم مع بعض يحتاج في آخر منزلة اللي هي منزلة التوحيد إلى اليقظة اللي هي أول منزلة وبرضه بالمرة هو رزق الموجودين قول لي يعني الواحد وهو في منزلة اليقظة ومنزلة المحبة 32 ولا 36 ما يحسش بالمحبة او الشوق او الانس قول له لا ما هو انت مش فاهم الانسان في اول الطريق الى الله لازم تشهد معي ان الله كريم اشهد ان الله اكرم الاكرمين ربنا الكريم اول ما الانسان يمشي في الطريق ليه بيكرمه ويديله مواهب بدون مقابل يعني المنازل دي اليقظة الفكرة البصيرة العزم ال- المحاسبة التوبة آه، الإنابة كل منزلة من المنازل ليها تمن ليها مثلا ايه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه هم درجات عند الله قال تعالى ولكل درجات مما عملوا يبقى الدرجة بالايه بالعمل الدرجات بالاعمال يبقى المنزلة دي تمنها عند ربنا ألف ركعة مئة ألف تسبيحة ثلاث عمرات عشر ختمات قرآن كل منزلة ليها ايه ليها تمن بس ربنا كريم زي ما قلت لك تشهد اشهد انه اكرم الاكرمين قلنا قبل كده وناقشنا مسألة هل يعطي الله من لا يستحق قلنا نعم قد يعطي الله من لا يستحق قال أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ممكن ربنا يدي واحد ما يستاهلش ويدير قلت لكم القصه قبل كده كتير تبقى ابقى قاعد في الحرم كده لا بيا ولا عليا غلبان ومسكين ولاقي واحد يجي جنبيا ويقول لي على فكره انا شفت النبي امبارح وانا قاعد اتحسر على نفسي يعني. طيب ده شاف النبي خلينا انا قاعد ارزاق بقى هو واحد ربنا اداله قلت لكم قبل كده قصه عم حنفي اللي مات وهو ساجد بالاحرام في حجر اسماعيل وانا قاعد اتفرج واقول يا رب اموت وما فيش موت الحمد لله المهم يعني اقصد ايه هي ارزاق قد يعطي الله من لا يستحق سبحانه وتعالى قلت لكم قبل كده اول الطريق ربنا سبحانه وتعالى بيدوق الانسان المعاني دي كلها واديتكم مثال زي واحد دخل محل حلويات فيقوم انت داخل عشان تشتري كيلو شوكولاته يقوم هو البياع الشاطر هناك يقول لك ايه طب دوق دي شوف الكنافه الجميله اللي عندنا دي طب دوق دي حته بسبوسه ديك طب دوق ديك آه، ديك آه، مش غريبه بيدوقك لكن لو قلت له طب اديني كيلو يقول لك هي دي. ادفع بقى هي دي القضيه ان في اول ال- عشان كده كلنا نقول ان في اول الالتزام كنت طاير كنت بحس بحاجات عظيمه جدا الحاجات العظيمه دي راحت هي اصلا ما كانتش حاجات كامله ده كانت بدوقك بس فاكيد في اول التزامك دقت معنى الانس بالله والشوق الى الله وحب الله المعاني دي كلها وردت عليك بس طارت عايز ادفع قلت لكم قبل كده برضو قصة الولد اللي قاعد قدام معرض سيارات كده وعمال يبص السيارة من كل جنب ورايح جاي فصاحب المعرض قال له ايه عايزها قال له اه عايزها قال له والله لو انت عايزها بجد اديها لك قال له عايزها بجد قال له فين تمنها قال له لا، أنا معيش قال له يبقى مش عايزها بجد اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها قدها لكن اللي ع- ما معهش تمنها يبقى ايه مش عايزها بيتمناها في فرق بين النية والأمنية بيتمنى الشاهد ايه احنا رحنا بعيد ان احنا بنمشي بالمنازل دي كلها مع بعضها لحد ما وصلنا لمنزلة الاعتصام وقلنا الاعتصام نوعين الاعتصام بالله وهو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد والاعتصام بحبل الله وهو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره مشينا في السكة حتى وصلنا إلى الاعتصام بحبل الله اللي هو الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بثلاث حاجات بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف واحد سمع الكلمتين اللي قلناهم دلوقتي دول قال لك طب أنا فعلا عايز أمشي لربنا عايز أمشي لربنا صح عايز فعلا أسلك الطريق ده نقول له لابد من تأسيس المعاملة تأسس المعاملة مع الله قلنا في حاجة اسمها علم المعاملة علم المعاملة مع الله القضية مش قضية ان انا ربنا قلت لكم الكلام الراجل اللي اعوذ بالله من شره ومنه اللي قال ايه هو ربنا له عندي ايه خمس صلوات واثنين ونص في المية بدهم له لا لا لا لا لا, لا. ربنا له عندك ايه كلك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم كلك ربنا له عندك كلك كل كل حياتك وكل فلوسك وكل افكارك وكل تصرفاتك دي لربنا حقه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فلذلك تاسيس بينك وبين ربنا معامله تاسس المعامله دي لابد من التاسيس قضيه مش قضيه ان انا بصلي واروح انام لا ده في معامله المعامله دي محتاجه اساسات تمشي عليها اسس معامله على حاجتين اليقين واتكلمنا بقى عن اليقين وصناعه اليقين انك تطلع سبع درجات من اسفل سافلين قد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين تطلع من اسفل سافلين في سبع درجات وبعد كده تطلع سبع معارج الى السماء ليسجد قلبك تحت العرش وانتقلنا الى الانصاف قلنا الانصاف اول حاجه انصاف العبد ربه من نفسه اثنين انصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة انصاف الخلق كلمنا عن انصاف العبد ربه من نفسه انك تنصف ربنا من نفسك انك تفهم انه ليس في الكون الا رب وعبد ليس في الكون الا رب وعبد انت رضيت رضيته ربا وعلمت نفسك عبدا اعرف ربنا واعرف نفسك بكرر دايما واأكد دايما القصة دي في الإسرائيليات أن سيدنا موسى عليه السلام مر برجل كبير في السن وهو يبكي حتى ابتلت لحيته بدموعه وبلت الأرض ويرفع يديه إلى السماء فقال سيدنا موسى عليه السلام يا رب ارحم هذا الشيخ فقد رحمته فقال لا أرحمه حتى ينظر في حقي عليه يبقى هي دي انك تعرف حق ربنا عليك هو ده وقلت كتير ان حق ربنا على كل انسان يختلف من انسان الى انسان يختلف من العالم عن الجاهل من الكبير عن الصغير من الغني عن الفقير من الرجل عن المرأة من الضعيف والمريض عن الصحيح والسليم كل واحد زي ما قلت لكم بالظبط المثال البسيط جدا ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا جميعا بالصدقه واحد اتصدق ب 10 جنيه وواحد اتصدق ب 10000 جنيه اللي ربنا اللي تصدق ب 10 جنيه ربنا شكر له واللي تصدق ب 10000 جنيه ربنا قال له ما ينفعش ما ينفعش منك 10000 انت تدفع 100000 وبتاع 10 جنيه ده فلان دفع 10 جنيه اصل فلان 10 جنيه ديت ما كانش حيلته غيرها هتأثر في ميزانيته لكن انت ال 10000 دولك ما بالنسبه لك ولا شيء بتتعشى بيهم فالشاهد هنا كده ان حق ربنا على كل انسان كل واحد مننا يبص في حق ربنا عليه بقى وحق ربنا على قد ما اداك مش فلوس القضية مش قضية الفلوس قلت في فرق بين واحد ربنا قعده وسخر له اللي يسمعه علم علمه وفهمه و دوقه ها دوقه حتة شوق وحتة أنس وحتة حب وحتة سير إلى الله دوقه ربنا دوقه سجدة ودوقه آية ودوقه تسبيحة ودوقه قيام ودوقه سماع قرآن وحد ما دقش في فرق بين ده وده لما اللي ده يغلط تبقى غلطته كبيره لما اللي ده يأثر وينسى ربنا تبقى غلطته كبيرة غير اللي ما دقش لذلك تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف أنصف ربك من نفسك أن يعطيك الله النعم وتنساه ما أنصفت يعطيك النعم وتستغلها في معصيته ما أنصفت يعطيك النعم وما تقومش بحقه ما أنصفت ثم إنصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا وقفنا معاها اللقاء اللي فات وقفة صغيرة سريعة شوية وقلنا إن الآية قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم يبقى إن النبي أولى بيك من نفسك أولى بفلوسك منك وأولى بصحتك منك وأولى بولادك منك نفهم بقى ولازم كل واحد مننا يمتحن نفسه في مثل هذه المواقف يمتحن نفسه آه يا ترى فعلا النبي عندي اولى بيا مني آه لما اخذ الصحابي خبيب ابن عدي الى مكة ليقتل وقفوه عشان هيقتلوه فقال له ابو سفيان يا عدي اتحب ان تكون امنا في سربك ومحمد مكانك ال ال ال الغزو الفكري الهزيمة النفسية بيحارب سيدنا عدي بس انت قد مين يا عم بيقول له ايه يقول له انت هنا بسبب محمد محمد اللي جاب لك الموت هو السبب اللي وقفك في الموقف ده احنا مش بنقتلك عشانك احنا بنقتلك عشان محمد تحب بقى ان اللي كان السبب ده هو مكانك هنا وانت ناجي قال له لا والله ما أحب أن أكون آمنا في سربي ومحمد تشكه شوكة هي دي بقى النبي أولى المؤمنين من إيه؟ من أنفسهم عشان كده قلت لك في المرة اللي فاتت إحنا بتوع كلام هتقول آه لو أنا مكانه كنت قلت كده ده كلام نيجي للامتحان في الواقع فعلا لما تقابل سيدنا النبي وقلت لكم الكلام ده على الحوض يوم القيامة في وسط أهوال القيامة شمس تدنو من الرؤوس وزحام وعرق وشيل على ظهرك و... وتشوف بقى سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بلالي كده على حوض مليان ميه وكيزان كعدد نجوم السماء فاول ما تشوفه من بعيد بحبيب قلبي وتجري عليه يا ترى هيعرفك يا ترى الملائكة هتسيبك تحضنه وتبوس ايديه ولا ملائكة تحجزك ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير مش كلام بقى واقع حياتك اما نبص لحياتك كده وبيتك لو النبي صلي عليه دخل بيتك يعجبه بيتك لو شافك وانت بتصلي يرضى عن صلاتك صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو هو شافك بتقرا قران تعجبه قراءتك شافك يوم صايم عاش معاك 24 ساعه وانت صايم يلاقيك زيه ماشي وراه عارفه يا ترى عدد صلاتك على النبي تشرف لما نيجي نقيس صلاتك على النبي جنب كلامك في التهريج والهزار والكلام والتليفون وال... والنت والواتس وال... نلاقي نسبة صلاتك على النبي قد ايه هو ده بقى الواقع دي المواقف اتكلمنا المرة اللي فاتت عن لا مش في ده عن قضية ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اللبن ويحب التمر ويحب الطيب انت بتحب اللي بيحبه ولا تقول لا اصل اللبن بيضرني بي بيضرك ده انت كده اسأت في حق الله ما بيضرش الاطباء قالوا بيضر الرسول قال له كذب البطن اخيك يبقى هي بطنك اللي كدابه انت مصدق النبي اللي قال عشان انا شايف اليومين دول كده في حرب على اللبن ده الرسول لما اختارها قالوا له ايه اخترت الفطره يبقى كل اللي على الفطره اللي بتناسبه الفطره ما يكرهش اللي بيحبه النبي ما, ما يقولش اصل ده مش مناسبني قد يا اخي يكون مناسب النبي ومش لا لا لا لا لا اوعى تقول كده اللي مناسب النبي لازم يناسبك لان سيدنا النبي هو المثل الاعلى في عاداته عاداته وعباداته ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله مش في عبادة رسول الله في رسول الله ككل كشخص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد هنا ايه ان الامتحان بقى النبي اولى بالمؤمنين من من انفسهم يبقى النبي اولى بيك من نفسك قلنا عشرين حاجة في انصاف النبي واحد تصديقه على الرسالة انك تؤمن ايمانا جازما انه نبي مرسل يوحى اليه قل انما انا بشر مثلكم ها يوحى اليه اثنين الايمان بجميع ما جاء به كل اللي قالوا نطق به وقالوا على عيني وراسي من فوق طاعته في امره ونهيه وقلنا طاعة الرسول فرض ولا سنة فرض ليه لأن ربنا قال لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أربعة نصرته حيا وميتا أن تنصره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصرته إنك تنصر سنته وإنك تحيي سنته وإنك تعيش على سنته وإنك تحب سنته وإنك أنت ما, ما تفرطش في شيء من سنته صلي عليه صلى الله عليه وسلم وانك انت تقف جنب سنته قدام اللي بينكروها نصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا معاداة من عاداه وموالاة من والاه تحب أحباب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتكره اللي بيكره النبي وتعادي اللي بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم ستة إعظام حقه وتوقيره إن يبقى حقه في قلبك عظيم وإن كده لما حد يجي يقول لنا العظماء مئة أعظمهم محمد ده بيتكلم على محمد البشر لكن احنا بنتكلم على محمد رسول الله يبقى احنا بنعظمه كرسول صلى الله عليه وسلم سبعة إحياء طريقته وسنته ثمانية بث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعوة إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها إعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها صلى الله عليه وسلم وقفنا عند الحتة دي اللي هي آه التأدب عند ذكر سيدنا النبي وعدتكم ان انا هجيب ورقة في الكلام عن حال السلف وتأثرهم عند ذكر النبي كان الإمام مالك رحمه الله إمام مالك آه إمام أهل المدينة الإمام مالك كان إمام اللي بيدرس في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحد من أصحاب الإمام مالك رحمه الله بيقول إيه كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية لتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل الإمام مالك كان محدث فقيه فكان بيجلس أحيانا للفتوى الناس تسأل وهو يجاوب يبقى يشرح فقه صاحب مذهب وأحيانا يجلس يحدث سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله هو كان مالك عن نافع عن ابن عمر بينه وبين النبي رجلين نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخادم بتاعه نافع امام مالك خد من نافع مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله فالم... يقول لهم انتوا هتقعدوا عايزين تسمعوا حديث ولا فقه قالت فإن قالوا المسائل خرج إليه يقولوا مسائل يروح إيه يخرج يقعد معه فأتوا وإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا وانتظروني في المسجد واحد سأله عن حديث في الطريق أمر أصحابه قال خذوه يضرب يضرب ده أتسألني عن حديث رسول الله في الطريق فين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا وانتظروني في المسجد فدخل مغتسله دخل الحمام فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا ويلبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه الطويلة العمامة الطويلة اللي هي دوار دي ولبس الطويلة وت... و... و... وتنصب له المنصة فيخرج إليهم وقد لبس وتطيب وتوكأ عصاه وعليه الخشوع ويضع عود عود ال... دلوقتي فين العود يا عم اهو عود والطيب وضع عود العود ده اللي هو الطيب ال... الطيب الجميل ده ال... آه، وضع العود فلا يزال يبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه يفضل يعملوا بخور عود حواليه لحد ما يخلص الأحاديث تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام مالك معظما للنبي أنا عايز أسألك يا ابني أنت معظم للنبي في أحوالك الحياتية تقول لي أنا معظم النبي في قلبي طب قال لا فين تعظيمه لما يذكر وانت ما تصليش عليه انا النهارده لما اقول لك قال رسول الله انت مش مشغول بالصلاه على النبي انت قاعد تفكر هل الحديث صحيح حديث ضعيف الحديث ده انا سمعته قبل كده الحديث ده انا عارفه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم النبي الاول كان مالك معظما للنبي صلى الله عليه وسلم موقرا له قال مصعب بن عبد الله كان مالك اذا ذكر النبي عنده صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك ما لك اذا ذكر النبي تغير حالك صلى الله عليه وسلم فقال لو رايتم ما رايت لما أنكرتم علي ما ترون كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه ولقد أتيت جعفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر وبكى وانتحر يبقى قضية ان ان النبي تعظيمه طب فين عظمته عندك وانت قاعد ت- تتكلم كده وتهرج او بتسمع سيرته ولا احاديثه وانت في غفله كان خالد ابن معدان ابنته عبده خالد بن معدان كان من كبار التابعين له بنت اسمها عبده بتقول كان خالد لا ياتي فراشه كل يوم الا وهو يذكر رسول الله ويذكر اصحابه يسميهم باسمائهم ويقول هم اصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم ثم يبكي, يبكي حتى ينام هو ده التعامل مع سيدنا النبي ومع أصحاب سيدنا النبي هو ده الحب الحقيقي لسيدنا النبي مش الكلام مش المولد تسعة التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه انك انت تعرف اخلاق سيدنا النبي وآداب سيدنا النبي وتبقى وراه زيه كان كريما صل عليه صلى الله عليه وآله- وآله وصحبه وسلم كان أجود في الخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم كان حليما رفيقا كان وفيا الوفاء سمة من سماته كان صبورا وراه زيه زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت اما تيجي في اذكار الصلاة تقول اللي كان بيقوله وتركع زيه وتسجد زيه وتنزل للسجود وترفع من السجود زيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم قلت لكم لما تاكل تاكل زيه ولما تقعد تقعد زيه ولما تنام تنام زيه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قول لي يعني انت انت عايزنا نبقى زي النبي طب احنا نروح للنبي فين اه اهو ده الغلط بقى شوف ال- الفرق بيننا وبين الصحابة أن جماعة من الصحابة أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها قالوا هذا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الصحابة قول استقلوها واحنا بنستكترها عبادة النبي استقلوه قالوا يعني النبي كان بيقوم نص الليل بس لا أقومن الليل كله النبي كان بيصوم اثنين وخميس والتلاتة البيض يوم ويوم بس هصوم الدهر كله النبي بيضحك ويجالس نساؤه طب انا مش متجوز نسوان مش هم قالوا كده والرسول قال اما اني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلي عليه صلى الله عليه وسلم خليك وراه ما تستكترش آه، عبادة النبي على نفسك لا كان عنده صوت يؤدب به نفسه كان يقوم فإذا فترت ساقه ضربها بالصوت وقال قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا راجل الحق أبو بكر لو راجل الحق سيدنا عمر رضي الله عنهم الحق سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اصل انت وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر هتتقدم لكم ورقه اسئله واحده في القيامه مش ان انت حاجه وهو حاجه لا ده بشر زيك مش معصوم زي النبي هو ده لا ده انسان زيك زيك زيه ف لا تستكثر على نفسك ده الانصاب بقى اهو لا تستكثر على نفسك عبادة النبي خليك وراه عشر محبة أهل بيته وأصحابه 11 مجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه أصلا لما أحب النبي أحب اللي النبي بيحبه وأكره اللي النبي بيكرهه وأحب اللي يحب النبي واللي ينصر النبي وأكره اللي بيخذل النبي أو بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 12 التوقير والإجلال وشدة المحبة له شدة المحبة له 13 مجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه 14 الشفقة على أمته صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازم آه نبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أمته الرسول لما يسجد يوم القيامة ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع قال يا رب أمتي لكل نبي دعوة مستجابة واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم بيحب الأمة صلي عليه كان بيحو- بيقول نحن أمة مرحومة صلى الله عليه وسلم عشان كده لما بقول أنا أحبكم في الله قلت لكم كتير دي مش لازمة من لو من من لوازم المشايخ إن يعني حتة في الخطبة كده لا دي عن عقيدة وقلت لكم قبل كده القصه برضو ان ناس من بتوع المنصوره قالوا لي انت مكتر قوي الصلاه آه، بحبكم في الله ما تخف يا عم قلت لهم لا مش هخف انا بحبكم في الله الأمة هي دي حب الأمة دي والشفقة عليها كتير قلت يا جماعة أمة النبي دي أمة مرحومة ده كلام النبي قال صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة أو قال نحن أمة مرحومة صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشان كده بقول لكم إن أي إنسان أي إنسان مسلم أي مسلم أي مسلم في أي مكان في العالم مسلم طالما إن هو مسلم وفي عز نرفزته وتقول له طب صلي على النبي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة دي كلها كده أنا بقول كل إنسان مهما بلغ فسقه وفجوره في خير بس يحتاج إلى اليد الحنينة اللي تجيبه بطريقة لطيفة فعشان كده حب الأمة والشفقة على الأمة والنصح للأمة و... و... ودعوة الأمة والأخذ بيد الأمة وتحبيب النبي إلى الأمة ده من صفات من حق النبي علينا صلى الله عليه وسلم التعرف على أخلاقه وسيرته وآدابه واستيعاب ذلك كتير من الناس ما يعرفوش سيرة النبي كويس الصحابة والسلف من بعدهم كانوا يدرسون مغازي رسول الله كما يدرس القرآن يدرسوا سنة النبي ودايما كان الناس يحفظ القرآن وبعدين يحفظ الكتب الستة اسمها حفظ المتون كان دايما يدرس القرآن تفسير القرآن ويدرس غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 16 حب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام بنحب الصحابة كلهم قلت لكم كتير تعجبني جدا كلمة ابن القيم رحمه الله ان الصحابة مثل العين سلامتها عدم مسها الصحابة دول بنحبهم زي عينينا انا فاكر كويس آه ربنا يرحم ابويا وامي ويرحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمهم وارحم والديهم يا رب لما قال لي الله يرحمه ابويا يا ابني الصحابة دول جوه عينيك وفوق راسك الصحابة دول جوه عينيك وفوق راسك هو ده حب الصحابة دي من حب النبي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر اختلف مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنهما سيدنا النبي غضب وقال ألستم بتاركي لي صاحبي سيبوا لي صاحبي الصحابة كلهم كده بس الصحابة مقامات أبو بكر أولهم لازم نعتقد كده ان افضل الصحابة افضل الناس في عصر الرسول بعد رسول الله ابو بكر افضل الصحابة مطلقا ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم اهل بدر ثم اهل بيعة الشجرة ثم من مات رسول الله وهو عنهم راضي ده ترتيب في الحب زي ما قلت لكم قبل كده توحيد المشاعر انك مش من حقك تحب على كيفك وتكره على كيفك تحب زي ما ربنا قال لك تحب زي النبي ما حب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم 17 التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الله يرحمه شيخنا شيخ بن باز عليه رحمه الله كان يشرب اللبن وبعد ما يشرب اللبن يمضمض ويبتسم ويقول إن له لدسما النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وبعد ما شرب اللبن شرب مية وإيه واتمضمض وقال وابتسم وقال إن له لدسما هي كده التشبه بالنبي في كل حاجة زي ما شرب بنشرب زي ما قعد بنقعد زي ما كل بناكل زي ما لبس بنلبس بنحب اللون اللي بيحبه بيحب البياض يحب القميص يحب العمامة زي ما هو بيحب وراه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، طولت عليكم النهاردة بس حب النبي أنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحب الصلاة عليه بحب اسمه وبحب كلامه وبحب سيرته وبحب نعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحب أنا بحب النبي اللهم احشرنا معه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة اللهم اجعلنا تحت لوائه اللهم استعملنا لنصرته ونصرة سنته والعمل بسنته اللهم ارزقنا أن نكون معه في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولب